نشكر الرب لاجل فرصه بعد التانية شجعنا فيها الروح القدس رجع لنا الاجتماعات تاني بالتاكيد انتوا فرحانين مش كده اشكر الله يعني اقول نعمه ربنا يحفظها لنا ويدينا نكون قدرنا قيمه الاجتماعات عشان زي ما قال الكتاب غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاده من فترة كان لنا بعض التأملات في موضوع بسيط لعل البعض يذكره هو موضوع المعونة وأعتقد أكتر يومين محتاجين للمعونة هم مش هم دولت بس هتفضل كل أيام البرية لنا حاجة شديدة إلى المعونة وعشان كده هنقرأ مزمور من مزامير المعونة اللي هو مزمور 121 تعالوا نقرا مع بعض كلنا اقصد نغني اقصد نرنم اقصد نفرح بهذه الكلمات الحلوه مزمور 121 ترنيمه المصاعد ارفع عيني او ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني معونتي من عند الرب صانع السماوات والارض لا يدع رجلك تزل لا ينعس حافظك انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر ممكن نقوله مع بعض كلنا بصوت واحد تاني أنا عايز أسمع صوتكم فيه ترانيمة المصاعد أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض لا يدع رجلك تزل لا ينعس حافظك انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك الرب يحفظ خروجك ودخولك من الان والى الدهر تعالوا نصلي مع بعض صلوه صغيره كلنا مع بعض احبائي كم نشكرك من كل القلب الهنا وحبيبنا الغالي اللي يهمك امر حياتنا كلها اختارنا الله ابونا فيك قبل تاسيس العالم ويهتم بنا كل ايام البريه كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان في حضنه يحملها شكرا ليك من كل القلب من احسانك الكبير لانفسنا ترتب لنا مائده تجاه مضايقينا شكرا يا رب لاجل فرصه طيبه وليمه المحبه الالهيه اللي تنسل لنا فيها من الشمائل وتقدم لنا يا حلو اليدين ربنا قلوبنا منكسرة قدامك وعينينا شاخصة ليس كعيون العبيد لأننا أولاد وورثة نتطلع إلى الله أبونا وننتظر منه البركات تنحدر والتعزيات تنهمر ربنا ننتظرك ببركة وتعزية وأفراح في هذه الليلة في المسيح يا أبانا لك الكرامة وكل الحمد آمين ترانيم جميلة 15 ترنيمة اسمهم ترنيمة المصاعد هذه الترانيم أحبائي كانت ترنم بينما كان الشعب بينما كان الشعب أحبائي يصعدون في طريقهم إلى الهيكل لكي يتعبدوا في ثلاثة أعياد أمر الرب الشعب أن يصعدوا إليها هم طالعين يتدرجوا في هذه المصاعد كانوا يترنمون هذه الترنيمه واشعر احبائي ان هناك مشابهه كبيره بيننا وبينهم ونحن في طريقنا في البريه صاعدين ليس الى هيكل ارضي لكن ونحن قابلون ملكوتا ايه لا يتزعزع واحنا رايحين على بيت الاب واحنا زي ما قال المرنم للسما شخصين ومنتظرين واحنا في سكتنا رايحين الوليمه الابديه احسن حاجه نعملها في طريق المصاعد نترنم بهذه الترنيمات الرائعه مش بس ترنيم المزامير احبائي لكن الترنيمه الحلوه الجميله الخالده التي وضعت في قلوبنا الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي الترنيم دي تبتدي بمزمور 120 في صرخة إلى الرب في ضيقي صرخت ها فاستجاب لي تبدأ بصرخة الضيق أحبائي لكن هل تستمر ترانيم المصاعد بترانيم الضيق وصرخات الالام احبائي نعم ان الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي ومنطقتني فرحا لكي تترنم لك روحي ولا تس احبائي واحنا في تر... واحنا في طريق المصاعد خلي بالكم خلي بالكم العدو عايز يشغل بالنا بدوامه مش بتاعتنا عايز يشغل دماغنا بارض مش تبعنا عايز يشغل بالنا باخبار ما تهمناش كتير بحب كلام الكتاب لا تضع قلبك على كل الكلام لكن نعمل ايه واحنا في طريق المصاعد احبائي قال المرنم بتاع زمان هات الاحاديث التي تنفي القدر ما في احاديث تجيب القدر وفي احاديث تنفي القدر وتحب تختار انهي في الاثنين الليله دي بس الاحاديث اللي تنفي القدر قال المرنم عنها عن سيد المحبوب ما دام السفر عل الفؤاد كل يوم بخبر حلوه ترانيم المصاعد واحده منهم بس قبل ما اتامل في المزمور بتاعنا واحده منهم موضوعنا الليله دي الاقي فين المعونه فين المعون ارفع عيني الى الجبال هتكلم ايه هي الجبال الليله دي بعد شويه لكن تيجي الاجابه معونتي من عند الرب ثم ياتي في احدى المزامير ايضا احبائي يمكن مزمور مزمور 123 يقول له اليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات انا رافع عيني فوق انا رافع عيني فوق طيب ما يهمكش اللي يحصل في الارض الا ما يهمنيش كتير مش قلقان على اخبار الارض قال ما تفرقش معايا كتير انا اصل ليا وطن ها تاني ليس لنا هنا مدينة بقية إن كنتم قد قمتم مع المسيح اعملوا إيه يا إخوة اطلبوا ما فوق ها حيث المسيح جالس اهتموا بما فوق لا بما على الأرض يجي مزمور تاني من ترانيم المصاعد يحاول العدو يبث الرعب بتاعه والخوف والإرهاب بتاعه يجي في مزمور 124 يقولوا وهم طالعين على المصاعد لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا اذا ها ايه ده هو في حد بيبلع يا جماعه انا اعرف ان الواحد يعمل ايه الاول ياكل الاشرار مش فاضيين ياكلوا الاشرار ده, ده معجزه يا حبايبي ده معجزه دي معجزه ان انتم موجودين لحد الليله وانا كمان انا جيت الاجتماع صدقوني انتوا مش حاسين انها معجزه اه يعني زي ما قال المرنم لولا يا رب ما كنت معانا ما كناش نعيش لحظات كان زماننا ايه ولا وفات عشان كده هنا يقول لك لا ابتلعونا ايه احياء لا عبر السيل على انفسنا بس اسمع الكلمه اللي جايه في مزمور 124 مبارك الرب مبارك الرب الذي لم يسلمنا ايه يا حبايبي ها عايز اقول لك حاجه ما سلمناش ومش هيسلمنا اطمنوا يا حبايبي اجهلوا المستقبلات زي ما رنمنا مع اخونا ساهر اجهلوا المستقبلات ما اعرفش في ايه بكره بالظبط احبائي وفي ترنيمه حلوه بتقول لست اعلم ما قد يكون في غدي لست اعلم كم سيطول العمر بي مش عارف بالظبط ال specific details لكنني يا ضامني اعلم انك معي وانك بي تعتني مهما يكون في غدي عشان كده حبايب الافاضل خلونا بس عايز اقول من ترانيم المصاعد واحنا ماشيين في البريه واحنا طالعين على بيتنا وعلى بلدنا يلا نرنم ترنيمه المصاعد ثم تختم ترانيم المصاعد بمزمور حلوين مزمور 133 هو ذا ما احسن طب ولحد ما نوصل بقى الفرح الكبير والبيت الغالي علينا ونوصل عند الله ابونا ونشوف المسيح حبيبنا ونقعد القعده اللي ما تنتهيش ويخلص الاجتماع الساعه كام حد يعرف ها مفيش الساعه مفيش ساعه اساسا يعني محدش يبقى لابس ساعه اللي يبص لي في ساعه خالص ولا يحطوا ساعه قدام الخادم حتى مفيش ساعه ولا فيش خادم بالمره يلا اقصد مفيش وعظه يعني ها هيخلص امتى الاجتماع هناك يا حبايبي الاعزاء ها يخلص ده يقول الكتاب الى الى ان يفيح النهار وتنهزم ها الظلال هنقعد مع الرب هنقعد مع وهكذا نكون مع الرب ايه كل حين كل حين طب لحد ما نوصل للبيت عندنا قعده حلوه عندنا وليمه حلوه ها ايوه وليمه الرحمن لا ده احسن من وليمه الرحمن ايه صدقوني ايوه مش دي وليمه الرحمن انا ولا ولا ولا انا غلطان يعني حد يزعل مني يعني ها ما نيجي فيها كده والكل من هب ودب هيلاقي الخاطب يلاقي حاجه والمؤمن بيلاقي حاجه والمكسور بيلاقي حاجه اصله عاضد الساقطين واصله مقوم المنحنين واعينها الكل اياك تعمل ايه اياك تترجى الحد ما يجي يوم الفرح بتاعنا هو ذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوه معا اهي القعده الجميله الحلوه ديت القعده يا حبايبي وارجو ان يكون مفهومنا عن الاجتماعات مش مين هيوعظ ومين هيقول ايه ومين هيرنم النهارده رب يحسن الينا في الحته ديت القعده في الاجتماع قالوا اليونانيين قديما نريد ان نرى يسوع ممكن تحضر اشهر الوعاظ وتاخد معلومات وما تطلعش بحاجه في الاخر الفكره رفعوا اعينهم ولم يروا احدا ها هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مثل الدهن الطيب النازل على اللحية لحية هارون إلى طرف إيه؟ ثياب مثل ندى حرمون النازل على جبل ها صهيون لأنه هناك في القعدة مع الرب الحلوة بتاعتنا الليلة دي, دي هناك أمر الرب بالبركة حياة الى الابد طب وتتختم بقى المزامير المصاعد بايه بقى باغنيه تسبيح باغنيه تسبيح هو ذا اخر مزمور في المصاعد مزمور 134 هو ذا باركوا الرب ها يا جميع عبيده ايه ده ده الناس بتقول اه والناس بتقول فين والناس بتقول حوش والناس بتقول يا ساتر وانتوا بتقول باركوا الرب امال ايه امال ايه يا حبايبي اصله اشبع نفسا مشتهيه هو انتوا مش طالعين مفروض نفسكم كده يبقى مكروش وتعبانين مش انتوا ساعطين مش انتوا عابرين احنا ما احنا عابرين وادي البكا بس بنصيره ينبع ايضا ببركات يغطونا مورة يرون قدام الله من قوة إلى إلى قوة أحبائي صلي من قلبي يحسن إلينا الرب وإحنا ماشيين في طريق المصاعد ان تكون لنا ترنيمه مرنمين ومرتلين في قلوبكم لمين للرب يلا نرجع لمزمورنا تاني احبائي مزمور المعونه أأرفع ده سؤال عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني تطلع إيه الجبال بقى دي كمان ما هي الجبال أحبائي الأفاضل الجبال بصفة عامة في الكتاب المقدس إشارة إلى ما هو ثابت وراسخ وشامخ وبصفة خاصة تشير إلى السلطات والحكومات والقوات الأرضية هنشوف بعض الشواهد بعد شوية في الكلام دوت الجبال هي صورة إلى كل ما هو عظيم وشامخ وراسخ صورة إلى السلطات والحكومات هل الله قال عن الحكومات إنها جبل؟ نعم هنقرأ شاهد بعد شوية عن بابل في سفر أرمية 51 يقول إن الرب عليك أيها الجبل أيها الجبل أجعلك جبلا محرقا كلم بابل أحباء الأفاضل أرفع عيني إلى كل ما هو ثابت وإلى ما هو راسخ أرفع عيني إلى كل سلطات وإلى كل حكام وإلى بنوك وإلى فلوس وإلى ممتلكات إلى آخره أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني واسأل سؤال أحبائي أنهي في تاريخ البشرية شفت سلطات ولا شفت ممتلكات ولا شفت حكام أسعدوا الشعوب بتاعتهم حد شاف يا حبايبي صحيح المتملقين يغنوا والمزمرين يزمروا ها عاش الملك آه، مات الملك واحد طلع زمان قال لك أنت شمس والملوك إيه كواكب إذا طلعت لم يبد منهن أي كوكب معرفش ده النبي غزوبيان ده يمكن يمكن يعني قعد يوصف آه، ال ال ال ال الراجل الحكم بتاعه قال له انت شمس والملوك ايه؟ ايه الملوك دي جنبيك؟ ده عباره عن حته تعظيم اول ما تطلع انت كله يختفي يا سلام وما كملش كام سنه واتقتل الراجل يعني الله يرحمه حباء الافاضل السؤال قدرت الحكام ولا السلطات تسعد شعوبها لو بصينا بصه في كلمه الله انا مش ب- بتكلم في السياسه ولا بتكلم ولا ولا بتاع تاريخ وما اعرفش في الحاجات دي كتير قوي بس انا بس عايز اجاوب على السؤال دوت ارفع عيني ها للجبال ولا سيما بقول للمهللين والحالمين اللي مستنيين اللي يعني قاعدين يحلموا بالليل والنهار خلاص راح الاشرار وجايين الابرار راح ال- مش عارف ايه وجايين ايه وقاعدين يحلموا قاعدين يحلموا لست متشائما ولا عايز افشلكم انا بشجع اخواتي المؤمنين احنا ناس مخلصين ومواطنين وبنصلي لاجل بلادنا وكل حاجه وبنعمل الدور اللي علينا وهنبقى ايجابيين في الايام اللي جايه كل ده وتحطه على جنب بس عايز اقول لحضراتكم حاجه يعني ما تستنوش منها كتير عشان موجة التسقيف اللي شغالة اليومين دولت ما نخشش فيه السؤال بتاعي برضه أرجع لموضوعنا أرفع عيني ها إلى الج... أستنى يعني أه راح علان وجاي فلان راح ال... ال... ال... ال... الجبل دوت وجاي الجبل دوت من حيث يأتي إيه عوني من حيث يأتي عوني أحبائي الأفاضل طب يلا نبص بصة سريعة في الكتاب مش هروح حتى للتاريخ أنهي حكام قدروا يسعدوا شعوبهم أول ملك في الكتاب كان اسمه شاول مش كده برضو شاول عمل ايه شاول لما مسك المملكة يا حبايبي أول شرط حطه في الدستور بتاعه آخد لي نفسي تيجي 15 مرة الكلمة دي آخد لنفسي اخد ولادكم وبناتكم خدهم لنفسي طباخين وطباخات واخدهم عندي فرسان واخد لنفسي واخد لنفسي واخد لنفسي. ده اول ملك يا حبايبي مين قدر يسعد شعوبه اخاب اخاب الراجل اللي اللي صعب عليه نابوت اليزرعيلي عنده كرم صغير يتهنى بيه قال له اديني اديني كرمك اخده ليا ولما ما خدهوش كان نائحا وعمل جريمة قتل لحد ما أخده برضه وقال له إيليا هل قتلت وإيه؟ وورثت أيضا في نفس المكان لحسة الكلاب دم نبوت تلحس الكلاب دمك ولا نبوخذ نصر اللي قال عنه الكتاب أي شاء قتل وأي شاء إيه؟ استحيا احبائي الافاضل انهي سلطات وانهي ملوك قدروا يسعدوا شعوبها ولا قدروا يريحوا الناس اللي حواليهم احبائي يقول ترتلس الراجل ال- المتملق لفيليكس حد فاكر ترتلس دوت طب ممكن تقراها معايا في سفر الاعمال اصح 24 ترتلس وقف قدام فيليكس الوالي اه يا حبايب اه لما الناس تتملق بعض اه لما الناس تبص على الجبال وتتملق الجبال وتحكي عن الجبال بس يا مؤمنين يا حبايب الرب اوعوا ترفعوا عينيكم على الجبال من حيث ياتي عوننا ماذا قال ترتلس وهو يتملق فيليكس الوالي اصح 24 وعدد ثلاثة إننا حاصلون بواسطتك على ها؟ سلام جزيل شوف الكذب عايشين في رعب ليل ونهار مهددين من الرومان ويقول له حاصلون بواسطتك على ها سلام جزيل ولما قال لهم جالهم رب السلام ها قالوا لا نريد ان هذا يعمل ايه يا ساتر يا رب لا كمل معايا التملق وقد صارت لهذه الامه مصالح بتدبيرك ده انت جمايلك علينا يا عم يا عم فليكس فليكس الشرير النجس اللي هتسمعه في اخر الاصحاح انه لما سمع عن البر والتعفف والدين حصل له ايه تعب وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك فنقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان هل استطاعت الملوك والحكام أن يسعدوا شعوبهم أحبائي حد عارف شوشيسكو ده مش في الكتاب طبعا الإحساس لما يقول لك ده, ده, ده, ده فين الشاهد ده احنا وصلنا الأعمال ده اعمال ظلمه بعد كده يعني حد عارف شوشيسكو الراجل الحاكم بتاع رومانيا عمل ايه في الشعب حبايبي قال لهم بصوا انا خايف على صحتكم كل واحد في اليوم ليه 3000 كالوريز ويعني عشان ما تتعبوش يعني هندي لكل اسره في الشهر كيلو سكر واحد وكل اسره تاخد مش عارف قد ايه وما تاكلوش كتير هو الراجل عمال اللي يرميه في الزباله ياكل دوله بحالها حبايب الاعزاء لحد ما جم في عيد الميلاد ليله الميلاد وخدوه عشان يعملوا فيه ايه طخوه بالنار ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني ذهبت امراه قديما الى الملك وقالت له قولوا معي ها خلص يا سيد الملك غلبانه غلبانه يا اللي رايحه للملك عشان يخلصك يقول الكتاب اول ما سمع الملك القصه بتاعتها عارفين ايه قصتها حبايبي اصل هي يعني كلت ابنها امبارح ومتفقه هي وجارتها ياكلوا ها الواد التاني بكره واللي تغيظ في القصه ديت هي مش زعلانه ان كلت ابنها امبارح لا هي زعلانه ان جارتها ها ضحكت عليها بس دي دي يعني حاجه الواحد خلاص ما الواحد كتر خير دماغه صدقوني هتتحمل ولا ايه ولا ايه في الدنيا دي يا حبايبي زعلانه مش انها كلت ابنها ان جارتها متفقين ياكلوا ابنها تاني بكره ما, ما رضيتش خلص يا سيد الملك مزق الملك ثيابه وقال من اين امن البيضر ها امن المعصره يخلصك مين الرب لكن اسال سؤال تاني قبل ما اكمل بقيه المزمور ليه ما تنفعش الجبال ليه ما تنفعش السلطات والحكام والحكومات أن تكون مصدر أمن وسلام حلوة الترنيمة اللي نمناها النهاردة لي سلام لسلام تام أصل إيه أصل السلام يا حبايبي ها ده ربنا هو فادل هو هو هو الأساس لأنه هو سلامنا ليه الجبال ما تنفعش بصوا عايز أقرأ لكم ثلاث آيات في الكتاب أقول لكم ليه الجبال ما تنفعش ليه الجبال ما تنفعش طلع معايا رؤية ستة في الأول ودي آية من ضمن الآيات اللي بتكلمنا إن الجبال هي صورة للحكومات لما فتح الختم السادس رؤيا أصحاح ستة وعدد 15 للاختصار عدد 14 والسماء انفلقت كدرج ملتف ده هيحصل بعد الاختطاف في بداية الضيقة العظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل ها وجزيرة مين يقول معايا بقى ايه ها تزحزح يبقى ليه الجبل ما ينفعش يجيب لي المعونة ان الجبل يحصل له ايه يا حبايبي ها يتزحزح كل جبل وجزيرة عملوا ايه يتزحزح الجبل زي ما قلت من شوية صورة للحكومات ارجع لدانيال 2 35 تعرف ان هناك حجر قطع من غير يدين ضرب التمثال بتاع نبوخذ نصر وفتته وصار هذا الحجر ايه جبلا عظيما صحيح الجبل ده صوره لحكومه وسلطان ربنا يسوع المسيح الاتي في المستقبل الجبل صوره للحكومه للسلطان للسلطان لكن هي بيتكلم عن الحكومات والسلطات الارضيه كل جبل وجزيره حصل لهم ايه يا حبايبي تزحزح من موضعهما الجزائر بتكلمنا عن مصادر الخير والثروات مش موضوعنا برضه ليه بس انا بتكلم كلام بسيط ليه الجبال ما ينفعش يبقى المعونه بتاعتنا الجبل بيحصل له ايه اتزحزح وهاتوا لي جبل قاعد على الكرسي بتاعه لحد النهارده يا حبايب ها واللي ما يتزحزحش الناس تعمل فيه ايه ها تزحزحه هيتزحزح هيتزحزح بطريقه او باخرى هيتزحزح يبقى بلاش فينا نبص على يا حبايب قال ها المتزحزح لكن خلينا نبص على ها ثابت يا سلام عليك انت انت وايه والسنوك حبيبي تسيب الثابت وتبص على المزحزح مش عيب عليك تسيب اللي مخارجه منذ الازل تسيب اللي قال عن نفسه الكلمات الحلوه الجميله بمن تساوونني فا اساويه يقول الرب يبقى واحد الجبل يتزحزح طب واثنين مزمور 46 هنشوف ليه كمان الجبال ما تنفعش معانا مزمور برضو من المزامير المعونة الحلوة اللي بيقول في مطلعه الله لنا ملجأ وقوة عونا اشكرك يا رب اشكرك يا رب عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الارض مين يكمل معايا ها لو انقلبت الجبال يبقى الجبل يتزحزح والجبل ها يتقلب يتقلب لا كمل معاه لو انقلبت الجبال فين في قلب البحار البحار صورة الأمم والثورات والمظاهرات ها تعجوا ها تقول ايه ده ده ده ايه الناس دي كلها ديت الناس دي كلها ما حدش يقدر يقف قدام الناس طبعا تعج وتجيش ايه يا حبايبي ها تيجي على الجبل عشان تعمل ايه بقى ها عشان تقلب الجبال لا كمل معايا يقول بعدها تتزعزع ها؟ الجبال بطموها يبقى الجبال ما تنفعش لانها تتزحزح والجبال ما تنفعش لانها تنقلب منقلبا منقلبا حاطط عينك على مين مستني مين بتهيصوا لايه يلا يا شعب الرب يلا بينا مرة تاني لنرفع عيوننا إلى الجبال من حيث يأتي عوننا لكن معونتنا من عند الرب أول سبب ثالث ليه ما تنفعش الجبال لمعونتنا وأصلي أن الرب أخونا كان بيصلي قبل الخدمة بيقول نشكرك يا رب لأنك وقفت قللت طموحنا لا ربنا يشيله خالص مش يقلله يقلل طموحنا دي قليلة احنا عايزين نشيله خالص من على الأرض واللي فيها يشيل مع الارض واللي فيها حبايبي يلا حاطط عينك على فلوسك يلا حاطط عينك على جمالك يلا حاطط عينك على مركزك ويا ارض تهدي ما عليك ادي حاسب لا تتهد حاسب لا تتهد يا حبيبي ويبقى سقوطك ها عظيم عظيم اديك شفت اديك شفت ما خدتوش درس لحد دلوقتي ها نازل تلطش في خلق ربنا ونازله ما حدش واقف قدامك مش واقفه لك على محطه مين حضرتك وانت مين اصلا عندي ورحت وجيت وسويت حاسب يا حبيبي كلها كغبار الميزان تحسب تحسب الجبال تتزحزح وكمان تنقلب وتتحرق ادي الايه اللي عايز اقراها معاكم في ارميه 51 يتكلم الرب بالدينونة على بابل هكذا قال الرب ها أنا سأوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين على ريح مهلكة وأرسل إلى بابل يبقى بيكمل بيكلم مين يا حبايبها بابل وبيتكلم على بابل بصفتها كحكومة وكسلطة وقضاء الرب عليها أختصر القراية بس عشان وقتنا عدد 25 تقروا معايا هأنذا عليك أيها الجبل بيكلم بيكلم بابل بيكلم سلطة بابل هأنا عليك هأنذا عليك أيها الجبل المهلك حد يعرف بابل عملت إيه في خلق ربنا يا حبايبي حد يعرف بابل عملت طول عمرها بابل افترت على خلق ربنا ايام شعب الله كانت مفتريه وايام صدام حسين ها أه؟ صدام حسين قبل ما يعدموه بسنتين قال انا حفيد نبوخذ نصر قلت له هتروح مطرح نبوخذ نصر وما عداش سنتين يا حبايبي ولما قالوا له يطردونك من بين الناس وتأكل عشبك الايه كالثيران كان مستخبي زي الفيران تحت الارض حد ما طلعوه حد ما طلعوه واعدموه حاسب حاسب ايه مهما تعمر في الدنيا بكرة لابد تموت اوعى الفرصة ها؟ تضيع منك اوعى الفرصة اسمع صوت إلهك تعال للمسيح عند الغنى ها؟ كرامة شفتوش مؤمن مات مستخبي شفتوش مؤمن ده, ده بياخدوهم للإعدام وهم بيرنموا يا حبايبي يقول عنهم المرنم حملوا الصليب وما استحوا بي في البشر بل ما ابتغوا حظا سوى اسم المحتقر فليجلسوا حولي على عرش الظفر وليلبسوا تيجان مجد ارجع تاني هانذا عليك ايها الجبل المهلك يقول الرب المهلك كل الارض فامد يدي عليك وادحرجك عن الصخور واجعلك جبلا محرقا يبقى الجبل ما ينفعش نستنى منه معونه ولا خير لان الجبل يتزحزح والجبل يتقلب والجبل ها يتحرق واللي بص التلات المر... اليومين اللي فاتوا شاف الجبال يحصل لها ايه ها اتزحزحت والجبال اتقلبت وحصل ايه بعد كده راحوا مولعين هي دي الجبال يا حبايبي وكمان لسه مستنين جبال لسه طب اللي بره يستنوا ماشي الكنايس تهلل وتهيص مستنين جبال ومستنين بتاع مرة تاني يا حبايبي أنا لا أقلل من مصداقيتنا ووطنيتنا لألا حد يفهمني غلط يعني ولا أقلل من دورنا الإيجابي ولا من صلاتنا ولا محبتنا للبلد ولا من صلاتنا لأجل الرؤساء والسلاطين ولا من اخلاصنا زي ما انت عايز تقول لبكره اقول معاك بس انا كل اللي عايز احط عينيكم عليه وعيني عليه اوعى ترفع عينك للجبال وتستنى منها ها خير معونتي من عند الرب يا بختيك يا اللي مروح الليله دي يا بختيك يا اللي مروحه الليله دي وتقول خلاص عرفت الدرس معونتي من عندك الجبال اتقلبت اتعدلت ملجأنا إله يعقوب فلان جه فلان راح عوننا باسم الرب امين تفرقش معانا احنا مستنينك يا رب انا مستنيك ورجايا فيك معونتي من عند الرب ارجع بقى للمزمور 121 تاني وهنا بقى يجي سؤال حلو هختم بيه كلامي في الوقت اللي جاي طب اشمعنى هو بتاع المعونه اشمعنى اشمعنى هو بتاع المعونة عمال تقول ما تستنوش الجبال ولا الناس ولا الحكومات ولا السلطات اشمعنى هو اه في سببين في المزمور دوت السبب الاولاني احبائي لامكانياته والسبب الثاني لاعماله ومعوناته السبب الاولاني لامكانياته ده عنده امكانيات الهنا ده عنده امكانيات غير عاديه يا حبايبي بص هنا صاحب المزمور يركز على نوعين من امكانيات ربنا له كل المجد تجعله مصدرا للمعونه الامر الاولاني ممكن تقروا معايا عدد اتنين من فضلكم اقروا صوتكم الحلو معايا معونتي انا عايز اسمع الكل واللي فوق تبعنا مش كده يلا معونتي ها من عند الرب مين هو الرب ده صانع السماوات والارض ده الخالق ده الكبير ولانه خالق وكبير يقدر يبعت المعونه ده مش واحد ده مش عمره لسه جديد ده قال عنه الكتاب قصصه مسترسله ايه حالكه كالغراب ده مخارجه منذ القدم منذ ايام الازل ده هو بتاع المعونة أصله دوت صانع السماوات والإيه والأرض طيب أقرأ معاكم شاهدين حلوين في العهد القديم يلا نقرأ مع بعض أيوب عشرة وهقرأ حاجة كمان من مزمور آسف من أشعية أربعين أبتدي بس الأول أيوب عشرة بيكلمنا عن عن الخالق العظيم الحلو دوت اسف ايوب تسعه عدد اربعه جزء حقيقة لما اه يعني احب كده اكتر وانا بمشي وانا في اي وقت بتشجع قوي تقروا معايا هو حكيم القلب وشديد القوه من تصلب عليه فسلام المزحزح يبقى ها الجبال هنرجع للجبال تاني يبقى تبص على الجبال ولا تبص على اللي بيزحزح الجبال لا خلينا بيزحزح الجبال ده المزحزح الجبال ولا تعلم الذي يقلبها في غضبه المزعزع الارض من مقرها فتتزلزل اعمدتها اسمع الكلام اللي جاي الامر الشمس فلا تشرق ويختم على النجوم الباسط السماوات وحده والماشي على اعالي البحر صانع النعش حد يعرف ايه هو النعش اسماء بعض النجوم اسماء بعض النجوم اكتشفها ايوب بالروح القدس ده لسه مكتشفين اسمائها من قريب الصانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب فاعل ايه عظائم لا تفحص وعجائب اهو ده اللي يديك المعونه اهو ده اللي يديك المعونه اهو دوت حكيم القلب وشديد هو اهو ده اللي يديك المعونه ده اللي يغيث المعيا بايه بكلمه وعديم القوه يكسر شده حلو لما كل صبحيه تبص عليه وتقول له ده انت ماشي على اعالي البحر ده انت امر الشمس فلا تشرق وتختم على النجوم ده انت مزحزح الجبال ولا تعلم ايه ده ايه ده المرنم قال عارفين اللي عمل الشمس والقمر ها وكل الدنيا اقدر اقول له اقدر اقول له الهي اقدر اقول له سيدي اقدر اقول له حبيبي اقدر اقول له انا الحبيبي وحبيبي ايه ليا اهو ده اللي يديك معونه اهو ده اللي يديك معونه اهو ده اللي قال عنه معونتي من عند الرب اروح لاشعياء 40 بسرعه احبائي ما زلت بتكلم عن معونتي من عند الرب صانع السماء ليه هو يديني المعونه اقصد الخالق اشعياء 40 بقى ده يعني عايز وقفه طويله واعتقد احنا هنا في الاجتماع بنسمع من خادم الرب تاملات في سفر اشعياء اخي يوسف واعتقد عدينا بالتاكيد على اشعياء 40 وسمعنا فيه الكتير شوف الخالق بس هربطها بمصدر ايه قلنا المعونه انتوا مركزين معايا ولا فصلتوا انا عارف توقيتكم لسه ما جاش انا ظابط التايمر يعني ها انا بربط ما بين الخالق ومصدر اشكر الله جات اهي الحمد لله الحمد لله عدد 12 من كال بكفه المياه وقاس السماوات انت عارف السماوات دي بيقيسوها بايه يا حبيبي بحاجه اسمها السنه الضوئيه يقول لك النجم دوت يبعت الضوء للارض مش عارف في كام مليون سنه يقيسوها بملايين السنين الضوئيه ربنا قال لهم لا دي ايه ده واحده ايه بص ادي خمس اشبار خلصنا ايه ايه ده هو انت الشبر بتاعك ده قد ايه يا رب دوت يعني من قاس السماوات بايه ها الشبر وكال بكفه المياه وكال بالكيل تراب الارض ووزن الجبال بالقبان والاكام بايه بالميزان بس هو ده وبنفس الايد ال- ال- اللي قاس بها ال- الميزان اللي قاس بها السماوات وكال التراب ارجع لعدد 11 ممكن تقراه معايا نفس الايد دي شايلاكي ونفس الايد دي شايلاك كراع يرعى قطيعه ها بذراعه ها يجب دي ايديك محوطاني في حضنك وايه وضماني انهي ايدين دي يا حبايب ايدين دي شكلها ايه قال عنها الكتاب الاله القديم ملجا والاذرع الابديه من تحت شماله ها ويمينه هو ده اللي ينفع ايديك معونه مش ترفع عينك بقى للجبال وتستنى فلان وعلان هو الخالق صانع السماوات والايه لا طلع عدد 26 لسه برضه في المزمور الاصح دوت حلو قوي ما زال يتكلم عن الخالق وامكانياته هو صاحب المعونه لك ولي ولك ارفعوا الى العلاء عيونكم وانظروا ها؟ بص يا حبيبي لو عايز بقى مش ترفع عينيك للجبال لكن ارفع ها الى العلاء عشان ابص على ايه بص كده تامل على حاجه عشان منها توصل لصاحب المعونه بتاعك وانظروا من خلق هذه بيتكلم على الكواكب والنجوم والمجرات والشمس والحاجات الحلوه ديت من الذي يخرج بعدد ها، جندها بص معايا يدعو ها قبل ما يعرفوها ال- العلماء قال لك ده المشتري وده ده ال Mercury ده المريخ وده عطارد وده بلوتو وده زحل ده ده مالناش دعوه بيه وده مش عارف ال- ايه ها؟ يدعو كلها بايه يا حبايبي ها باسماء لكثره ها؟ القوه ما تقول معايا وكونه ها شديد القدره لا يفقد ها احد يا سلام على قدرته الواحد لما يبص على الفضاء ويتامل في قدرته ايه ده ايه ده هو انت عظيم انت عظيم بالشكل دوت بس كل ما تعرف ان هو عظيم تقول انت حبيتني انت عظيم وانت شايلني انت عظيم ده انت حامل كل الاشياء بايه عارفين الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها دي يا حبايبي عارفينها ولا حد عارفينها مش كده حد يعرف وزنها قد ايه بالمناسبه وزنها حد يعرف وزن الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها ديت وزنها قد ايه الميكروفون ما استحملش يعني ده احنا قلنا ربنا كرمنا وصوت حلو الليله دي اطفي الوايرلس ولا اخليه اطفيه اخليه اخليه طيب ارجع تاني للكره الارضيه وزنها يقول العلماء ان وزنها 6000 مليون مليون مليون طن حد يعرف يحسبها لي هقول تاني 6000 مليون مليون مليون طن يعني 6000 وتحط قدامهم ما هي الملايين اللي مدة راحه كتير وجايه يعني برضه احنا برضه نتكلم برضه في مليون يعني احنا برضه يعني احنا مش بن- بنمسك بس احنا بنقول يا ملايين يعني كده برضه اه 6000 مليون مليون مليون طن طيب ديت حاطينها على كام عمود خرسانه فين المهندسين اللي معانا حطينا مفيش عمدان امال يعني دي ماشيه ازاي يقول عنها الكتاب بص يا حبايبي المعلق الارض على ش... وعلى فكره بص الكتله الكبيره 6000 مليون مليون مليون طن ديت الحاجات اللي بجبالها بمحيطاتها بانهارها بع... بحاجات ديت وايه تلف اربع لفات تلف لفه حوالين نفسها ولفه حوالين الشمس وتلف لفه حوالين مش عارف آه، تلف تلف مع في المجره بتاعتها اللي هي الميلك واي درب ال- التب- اللبانه ديت ولا التبانه اه وتلف لفه مع المجره مش عارف ايه اربع لفات في اتجاهات مختلفه خد بالك معايا لو بس لفه منهم ده كان مره كنت على في كاليفورنيا واقف على المحيط بالليل ماشي لقيت بتوع ناسا حاطين التلسكوبات خير قلقانين قوي مشدودين قال لك اصل النهارده المشتري معدي طب انا بتكلم بجد طب معدي فين خير قال لا المشتري معدي جنب الارض فهم خايفين لا لا هو معدي يعمل ايه يا حبايبي ها تقول له ريح روحك مش هيلمسها ما تخافش مش عرفك بتعرف الفضاء قلت له ولا افهم فيه خالص ما بتعرف ازاي حضرتك قلت له اصلا عندي ايه حلوه جميله بتقول عنه الكل به وله قد خلق وفيه يقوم الكل حامل كل الاشياء لكثره القوه وكونه شديد القدره لا يفقد انا بس عايز اقول هو ده مصدر المعونه بس كده يعني معونتي من عند الرب ايه يا حبايبي ها صانع السماوات والارض اول سبب تاني كمان في المزمور ليه هو مصدر المعونة أصله عشان إمكانياته ده خالق السماء والأرض لو حاجة تاني كمان لا ينعس ها ولا ينام عسي ما تعبش ما ينعسي قال عنه في أشعية 40 لو حد لسه فاتح أشعية 40 لا يكل ولا يعيه لو رجعت معايا لدانيال أصحاح أربعة ثلاث مرات يتقال عنه الساهر الساهر يا حبايب العزاء ننام احنا وفي الظلام بتترخ... بتترتب أبشع الخطط لكن عايز أقول لك مصدر المعونة بتاعتنا لا ينعس ها وعشان كده بما انه هو ما بينعسي فشجعك انت تعمل ايه؟ تنعس بس اوعى تنعس في الاجتماع. اشجعك بكلمك جد انعس يعطي حبيبه ايه؟ عارفين ايه اللي خلى بطرس ينام في السجن؟ اصل المسيح ما بينامش. اصل ربنا ما بينامش. عارفين ايه اللي خلى مردخاي نايم وهامان عمال يلف على رجليه في المملكه عشان يجيب اصل اصله عارف ان ربنا ها؟ انا عايزك تبقى تقرا دانيال أربعة عشان وقتنا بي- بي- بي- بيجري وتطلع ثلاث مرات يتقال عن الرب انه الساهر القدوسين وبما انك رايت ساهرا وقدوسا يا جلال الملك يا جلاله الملك وقال الساهر الساهر هو اللي قرر على الملك ان الشجره تتقطع بتاعت نبوخذ نصر بس سيبه ها سيبه وثقها في الارض عشان يطلع مرة تاني هو الساهر اللي واخد باله وهو اللي بيقرر هو اللي بيقطع وهو اللي بيطلع هو ده مصدر المعونة بتاعتنا يلا نقول مع بعض الآيتين تاني يا حبايبي أرفع عيني ها إلى الجبال من حيث يأتي عوني لا معونتي منين من عند الرب صانع السماوات والارض ليه هو مصدر المعونه لانه الخالق ولانه الساهر بقيت لي حاجه صغيره واختم كلامي طب وهو بيعمل معانا ايه كمان صاحب المعونه دوت بيعمل بيقدر يعمل ايه يقدر يعمل ايه ده بس عشان خاطر المزمور صغنن كده مش عايز يطول علينا حاجه خفافه فقال لنا حاجات حلوه ألخصها في ثلاث حاجات تحت كلمة يحفظ يحفظ جت ست مرات أحبائي كلمة يحفظ يحفظ يلا مع بعض كده نشوف ماذا يحفظ أحبائي الأفاضل يلا نقرأ مع بعض من عدد ثلاثة لا يدع إيه؟ رجلك تزل لا ينعس حافظك خد بالك معايا ليه هو مصدر المعونة عشان هو يقدر يعمل ايه الاول هو هو ايه وهو كمان يقدر ها يعمل ايه اول حاجة يحفظ رجلنا من التيهان يحفظ رجلنا من التيهان في البرية يا حبايب قولوا معايا لا يدع ايه رجلك تزل والرجلين تكلمنا عن السلوك الخطوات الافكار المشاريع طيب انا غلبانه وانا غلبان في وسط البريه ممكن اتزحلق ممكن اضيع ويا اللي ضاع ممكن نطفي يبقى كويس لو قدرت حضرتك لو مش شكرا رب يباركك ممكن رجليا تتوه حد فاكر حبايب الافاضل في مزمور 73 حد فاكر اساف قال ايه قال لولا قليل ها لزلقت ايه خطواتي ممكن اتزحلق ممكن اقع ممكن اضيع ممكن في البريه توه يعني اللي يضمن اكمل بكره وبعده في مخافه الرب واعيش مظبوط قراراتي مظبوطه صاحب المعونه يعمل كده لا يدع رجلك تزل حد فاكر الأغنية الجميلة اللي قالتها حنة أم صموئيل وهي تترنم قائلة فرح قلبي بالرب اسمعوا يا إخوة أخوات قالت أرجل أتقياءه يحرس أرجل أتقياءه يحرس الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا ها للزلل ليه هو مصدر المعونه يا حبايب انتوا حاسين بيه انتوا شاعرين بيه انتوا لامسين معاه اوعى العدو يش- يشغلكم يا حبايبي ركزوا معايا في اللحظات الاخيره عارفين ليه هو مصدر المعونه احباء الافاضل لانه يقدر يعمل معايا ومعاك يقدر يحفظ رجلك من الزلل لا يدع رجلك تزل يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك نمرة اتنين بسرعة أول حاجة يحفظ رجلنا من التوهان لا يدع رجلك تزل نمرة اتنين أحبائي يحفظ يحفظ حياتنا من الأخطار بص معايا كده في عدد عدد خمسة وستة الرب حافظك الرب ظل ها لك عن يدك اليمنى كمل معايا من فضلك لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر ها بالليل يبقى يحفظ رجلنا من التيهان عشان كده هو مصدر المعونة ويحفظ حياتنا من الأخطار في شمس آه في قمر آه طب إيه المقصود بالشمس والقمر ببساطة وبسرعة ببساطة شديدة حبايبي معنى الأولاني يقصد بيها المخططات الظاهرة والمخططات المخفية ودي واضحة قوي في مزمور 91 لما يقول لا تخشى من خوف الليل ها ولا من سهم يطير في النار. يبقى في حاجات ظاهرة اه في حاجات شفناها بعينينا بس انت فاكر انت فاكر ان الاخطار كلها شفتها بعينيك بس ده في حاجات بنكتشفها في الجرائد كل يوم اللي بيقروا وفي حاجات بنسمعها وفي حاجات لسه ما طلعتش لكن الحاجات اللي مستخبيه يا حبايبي اكتر بكتير بس سواء شايفينه مش شايفينه يقول لك لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم الايه يعني اقول لك على حاجه مردخاي اللي قلت عنه من شويه ها نايم بس ما كانش دريان هامان بيعمل ايه عارف ان هامان ناوي شر بس ال details اللي بيعملها هامان كان يعرفها مردخاي لا يعرف انه كان بيعمل جواب لا يعرف انه بيعمل صليب لا يعرفش يا حبايبي لكن لا تضربك الشمس في النهار ولا طب وايه سر الحمايه ما هو المعونه دوت بس هنا كلمه المعونه تيجي في كلمه الرب ها؟ ظل الرب ظل شيد رب ظل رب ظل لك عن يدك اليمنى وأحب آيتين أكتفي بيهم عن الرب الظل في أشعية 32 ويكون إنسان مخبأ من الريح وستارة من السيل سواقي ماء في مكان يابس كمل معايا ظل ها صخرة عظيمة فيه عارفين الشمس يا حبايبي اوحش حاجه اللي يمشي في الصحراء اوحش حاجه اللي يمشي في الصحراء ضربه الشمس اوحش حاجه حتى في الصيف هنا عندنا وناس بيجي لهم ضربه الشمس في الضله حصلت وماتوا وحش قوي وحش قوي ياما اثرت على المخ ياما الشمس البريه ياما شمس الظروف بعد عنكم لطشت دماغ ناس طيرتها انا بتكلم بجد معنويا ونفسيا عارفه ليه ربنا حافظك وحافظ نفسيتك وحافظ نفسيتك النهارده ما حصلكش حاجه زي الباقيين ببساطه لان الرب ايه ظل لك قالت عنه العروس تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته ها تقعدش تحت ظله تحتمي فيه اخر حاجه واختم بيها بقى كلامي اخر ايه في المزمور حد مركز معايا مزمور بسيط بس في حاجات حلوه ليه هو معونة؟ قلنا عشان إمكانياته أصل هو صانع السماء والأرض وهو لا ينعس ولا ينام عشان كده هو ده مصدر المعونة طب وكمان يقدر يعمل إيه معانا؟ يقدر يعمل إيه؟ أولا يحفظ أرجلنا من التيهان ويحفظ حياتنا من الأخطار لا تضربك الشمس بالنهار ولا قمر في الليل نمرة ثلاثة وآخر حاجة يحفظ أنفسنا من الشر اقروا معايا عدد سبعة من فضلكم اللي هنختم بيه تأملاتنا البسيطة الرب يحفظك من كل شر يحفظ ها؟ نفسك يحفظنا من الشر يا حبايب الأعزاء يمكن دماغنا اليومين دولت ربنا يحفظنا من الأخطار والأشرار والظروف اللي حوالينا لكن هناك خطر عظيم خطر عظيم يضيع الأبطال يقل البركة من الحياة هناك ضرر متربص بنا يا ريته في الناس ولا في الأشرار لكن هذا الضرر يا حبايبي صلى عنه يا عبيص حد يصليها معايا يا حبايبي يا شباب يا شابات يا إخوة يا كبار يا صغيرين حد يصلي الصلوة دي معايا النهاردة ويقول له ليتك تباركني وتوسخ توسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر من الشر حتى لا يتعبني يعني ممكن الارهاب ما ياثرش علينا نشكر ابدا عايشين لحد النهارده ولو اسرع هيروح السماء لكن في حاجه تجيب غضب ربنا عليك الخطيه اللي قال عنها الكتاب طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها ها قواه الخطية والنجاسة اللي تجيب لك الاكتئاب الخطية والنجاسة اللي تمنع البركة عنا الخطية والنجاسة اللي قال عنها الكتاب أسامكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم هو ده اللي محتاجين نقول له احفظنا من الشر بس أول ما ترفع عينيك عليه يقول لك حاضر يا حبيبي الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك الرب يحفظ خروجك وايه ودخولك طب حد يعرف ال expiry لحد امتى ان شاء الله ها حد امتى يعني ربنا يعمل contract معانا يا حبايبي يقعد حافظنا لحد امتى كده يعني ها يلا قولوا معايا يحفظ خروجك ودخولك من الان ايه رايكم لو قلنا المزمور اخر مره وقفنا صلينا تحبوا ولا صعب عليكم شكلكم كده عايزين انا عارف الموضوع يلا نقول مع بعض يلا ها ارفعوا يلا واحنا واقفين ارفعوا لا هنقول كلنا مع بعض مش انا اللي هقول يلا نقول مع بعض ارفعوا عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني الاجابه معونتي من عند الرب صانع السماوات الارض لا يدع رجلك تزل لا ينعس حافظك انه لا ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر في الليل الرب يحفظك من كل شر الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن يلا واحنا واقفين هنصلي صلوة ونرد العددين ترنيم ونقول أمين ونروح أشجعك ما تمشيش قبل ما تصلي معانا الوعظة ملهاش لازمة لو ما صليتش بعديها صدقني إن لم يكن هناك شيء قهري كمل ثلاث دقايق الاجتماع احنا خلصنا بدري قوي الليلة دي يعني يلا نصلي يا حبايبي ألا تحتاج إلى معونة معايا سامحني يا رب سامحني لأن بصيت على الجبال واستنيت الجبال اللي تتزحزح وتتزعزع وتتحرق سواء كان ذاتي ولا فلوسي ولا سلطات ولا قرايب ولا ظباط ولا بنوك ولا ممتلكات ده انا غلبان على الاخر يا رب تقولوش ارحمني الليله دي يلا حاطط بيتك على الرمل يلا حاطط حياتك ومستقبلك على الرمل حطها على المسيح الليله دي خلي ربنا يرحمك ويرحمك ويباركك ويباركك مين يتوب عن الخطية ديت مين يتوب معايا عن الشر دوت الشر افتخرنا بذواتنا وشرورنا واللي عملناه والوسايط واللي لينا والملوك والمناصب شر ملعون من يتكل على ذراع بشر طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله مين هو بيتوب قدام الرب يقول له معونتي من عند الرب معونتي من عندك سندي فيك رجايا فيك يا خالق السماء والارض يلي لا تكل ولا تعيا يلي لا تنعس ولا بتنام يلي قست السماوات بالشبر وكيلت بال بالكف تراب الارض من كال بكفه المياه يا كثير القوة وعظيم الشدة عشان كده لا يفقد أحد يلا النهاردة حط ثقتك فيه حط انتظارك ليه قول له ابعت لي معونة النهاردة خلي عينيا متثبتة عليك فرحي فيك لا ينتهي اوعى تطلع من الاجتماع زي ما دخلت اهوك سمعت كلمتين ونروح ملهاش لازمة إن ما كنتش تتكسر قدام الرب وتاخد توبة ومعونة ولمسة ملهاش لازمة تقدر تحفظ رجليا من الزلل يا رب تقدر تحفظ دماغي من الشمس بالنهار والقمر بالليل تقدر تحفظني من كل شر مين يصلي يقول له احفظنا من الشر اليومين دولت الشر اللي في الانترنت الشر اللي في التلفزيون الشر اللي في المكالمات النجسة الشر اللي في العلاقات اللي مش شريفة الشر الشر اللي قال لنا الكتاب ابتعدوا عن كل شر و- وشبه الشر ليتك تباركني وتكون يدك معي وتحفظني من الشر قبل ما نختم بالصلاة هنرتل ترتيلة مع أخونا ساهر نقولها في روح الصلاة مع بعض وبعدين نختم اجتماعنا بالصلاة حلوة الوقفة قدام الرب يا إخوة أخوات الاجتماع مش مجرد معلومة وعظة لكن هناك أمر الرب اسكبوا قلوبكم قدامه حياة للأبد